باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد موضوع بعنوان اكتشافات هامه في رحله الخلاص طول ما احنا في سكه الخلاص في اكتشافات اساسيه لازم تكتشف وانا قاصد بكلمه اكتشافات دي يعني مفاهيم او مواضيع بتبان قصادك ما كانتش واضحة قبل كده إنما كل ما هتبان كل ما هتأثر على مصيرك وخلاصك أول اكتشاف مطلوب أنا هفترض إن واحد ما يعرفش ربنا خالص هو اكتشاف أبوة الله أول مفهوم أو اكتشاف مهم في حياتك إنك تكتشف إن ربنا أبوك لما أول مرة سمعت الترتيلة بتاعت يا أبانا لست أدري كيف كان عمري يجري فرقت معايا اتأثرت فيا أوي لأن فيها معنى جميل بيقول إنه أنا ما كنتش عارف أنا عايش إزاي قبل ما أعرف إن أنت أبويا والمعنى ده أصله يمكن إحنا ما نحسوش لأن إحنا من صغرنا بنقول أبانا الذي لكن لو شفت واحد وثني مثلا اكتشف إنه له أب ده اكتشاف فظيع في حياته زي واحد كان يتيم ومش عارف ابوه مين زي الافلام بقى وفجأة طلع له اب حلو قوي ومحترم قوي وكويس قوي وطيب قوي الاكتشاف ده هيغير في كل حاجة في حياته فأول طريق الخلاص هو اكتشاف أبوة الله وقد تكون بتقول أبانا الذي بقالك مئة سنة ستين سبعين سنة إنما لسه ما اكتشفتش قد إيه ربنا كأب حلو وده أساسي في خلاصك ليه؟ لأن اكتشاف أن ربنا أب هو ده مدخل الخلاص لأن ربنا يقدم في أفكار وديانات أخرى بعيد خالص عن صورة الأب إنما نحن نخلص من خلال أبوة الله يعني سر خلاصنا هو أن ربنا أبونا القصة كلها بتبتدي كده آدم وحواء اتخلقوا يبقوا أولاد ربنا فلما بوظوا الدنيا لازم أبوهم يتصرف وهنا تيجي فكرة المسؤولية ان ربنا كأب مسؤول المسؤولية أساسية عند ربنا وده اللي يفهمني ان الخلاص مسؤوليته مش مسؤوليتي قبل ما تكون مسؤوليتي هو مسؤوليته انتوا كأباء الرجال الأباء اللي هنا أو حتى الأمهات طبيعي لما يكون ابني صغير أنا مسؤول حتى عن أخطائه انت لما ابنك بيعمل عملة في المدرسة بيستدعوك انت لأن انت الكبير وده شيء مفرح ان خلاصي مسؤولية ربنا مش بلغي مسؤوليتنا انتوا طبعا خدام وفاهمين لكن انا عاوز استوعب ان المسؤولية هنا عليه اكتر شوف لما مثلا يقول ربنا يسوع لا تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا بحكم المسؤولية أبونا السماوي دريان كويس إيه اللي ناقصنا وإيه اللي محتاجينه قبل ما نسأله يبقى ده بحكم المسؤولية ده اكتشاف وخلي بالكم أي اكتشاف بنقوله يا جماعة مش معلومة دي فكرة تدخل تدخل تدخل كل ما دخلت أكتر جواك كل ما تثبتت قدماك في طريق الخلاص يعني الموضوع مش فكرة ولا وعظمة كلنا عارفين ربنا أبونا لا قد إيه الفكرة دي ثابتة ومغروسة ولازقة في قلبك وواضحة جدا جواك هتفرق معاك كتير قوي كمان في اكتشاف أبوة الله إن ربنا حنين أب طيب ما في آباء الحقيقة ما يستاهلوش يبقوا آباء لكن أبونا السماوي حنين فعلا طيب قوي أطيب من أي أب بتبان بقى في قصص كتيرة قوي في كلمات كتيرة قوي يعني مثلا لما آه يقول في أشعية وده عهد قديم في الوقت اللي اليهود يعني بيخافوا ربنا بقى وموسى يقول الجبل بيترعش أشعياء قبل المسيح يكلمنا عن أبوة الله يقول هكذا قال الرب أنا ذا أدير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم كسيل جارف فترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون إيه الكلام ده؟ دي, دي علاقة بين ربنا وإنسان دي دي علاقة أم ورضيع دي علاقة أب ومعاه طفل عمره سنة الكلام هنا يعني مليان دلع أيوة طب ما هو ده ربنا بتاعنا بيدلع ولاده طبعا بيشيلهم على ركبه و- ويشيلهم على ايديه البعد الثالث في أبوة الله احنا بنكتشف بقول لكم انه ان ربنا بحكم المسؤولية وبحكم حنيته هو مصدر اماني يعني ايه اكتشافي ان ربنا ابويا اتعمل لي سقف كده يضلل عليا ما بقتش خايف خلاص عندي امان ليه بجري على ابويا في اي حاجة يبقى هنا أبوة الله هي اللي بتدي الثقة وبتدي الأمان اللي أنا محتاجه لأنه طبعا زمن صعب لما يقول بقى في روميا إن كان الله معنا فمن علينا الذي لم يشفق على ابنه بل بذلوا لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء يعني الآن ليه هيحصل إيه إذا كنت اكتشفت أن ربنا أبوك و- وبيحبك وحنين قوي وقد المسؤولية طبيعي تبقى رايق وفايق و- ومش خايف تاني اكتشاف اكتشاف صفات الله طبعا هي مكملة للنقطة الأولانية بس أنا ركزت على الأب الأول ربنا مش بس أب حنين ومسؤول في أربع صفات تانية لله الواحد بيكتشفهم أثناء رحلته في ال- في الحياة والاكتشافات دي مهمة قوي في خلاصنا برضو أولا اكتشاف أن الله قادر احنا ساعات في كلمات تبدو عادية عندنا ربنا قادر قد ايه انت اكتشفت ده قد ايه استوعبته لان كل ما تستوعبه بسهولة هتقول له يا رب انت قادر تغيرني انت قادر بالرغم من كل اللي انا عملته تدخلني السماء انت قادر حتى لو خدت صفر من عشرة في الموعظة على الجبل ترجحني ويبقى انا هنا لما بكتشف ان الله قادر تفرق كتير قوي تاني بقول هي المعنى نظري موجود في دماغنا إنما الاكتشاف معناه خطوة للعمق تفكرني لما أيوب بعد التجربة خالص في أيوب 42 مع أنه كان من أول إصحاح بار ومستقيم لدى الله يقول له بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيني إيه الجديد؟ لا أنا دلوقتي شايف حاجة تاني أنا أعرفك من بدري بس دلوقتي بعرفك بطريقة أكتر وضوحا وعمقا أنا شايف إله أجمل جدا من اللي كنت أعرفه مع إنه هو هو بس أنا ما كنتش عارفك ما كنتش عارفك كويس لكن بعد التجربة الصعبة دي أنا ابتديت أعرفك أكتر من الأول أنت طلعت أطيب مما تخيلت وأقدر مما تصورت لما يقول القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا شوفوا المبالغة دي اللي عند بولس معناها هو مدرك أو حاسس بحاجة احنا لسه مش واصلين لها فوق أي حاجة وأكتر من أي حاجة تتصوروها قدرته أكثر جدا مما نطلب أو حتى نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا صفة تانية تكتشفها أن ربنا حكيم برضو عارفينها لا عارفينها بس مش قوي حكيم يعني إيه؟ يعني مفيش حاجة عشوائية أبدا كل ثانية حصلت في عمرك محسوبة وكل حركة في الهواء اللي حواليك محسوبة بسبب الحكمة المطلقة اللي عنده والحكمة دي لصالحك لأن احنا سبق واكتشفنا أنه أب فلما يكون أبويا قادر وحكيم ده أنا كده آخر روقان لأنه مش ممكن هيغلط في أحكامه مش ممكن هيحسبها غلط يقول عن المسيح المزخر في جميع كنوز الحكمة والعلم أي علم وأي حكمة هي موجودة جوه ربنا أساسا صفة ثالثة ضرورية لخلاصنا هي اكتشاف أن ربنا ضابط الكل اكتشاف صفة ضابط الكل لأنه طبعا ده تجميع واحد واثنين على فكرة ضابط الكل هي تجميع صفة القدرة والحكمة ضابط الكل يعني في إيده كل حاجة ويظبط أي حاجة يظبط حركة الكواكب يظبط حركة الخلائق يظبط اللي في البحر يظبط اللي في السماء يظبط السياسات يظبط الممالك يظبط التاريخ يظبط الجغرافيا كله بيتظبط في إيده وبالتالي حياتك أنت وأنت ابنه بقى متظبطة مية في المية لأنه ظابط الكل ضابط الكل هنا آية جميلة تقول من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر يعني ضابط الكل الضابط بتاع الدنيا ما يقدرش يقول حاجة ضباط الدنيا ومسؤولين الدنيا مهما تعظموا يقولوا اللي يقولوه لكن ما كانش ربنا يؤمر يبقى كلامهم هوى تطلع أي شعارات وتطلع أي قرارات إنما ما كانش ربنا شايفها مناسبة هتتلغي مش هتتعمل لأن هو ضابط الكل الصفة الأخيرة دي مراجعة للأبوة بقى إنه محب البشر يعني هو بيحب الخليقة كلها بيحب السماء والأرض بيحب النباتات اللي خلقها ربنا بيحب اللي عمله لكن كل الخليقة كون والبشر كوم تاني بيحب الإنسان فعلا مشغول بيه طول الوقت ودي صفة جميلة وده سر خلاصنا إذا أنا بكتشف إنه بيحبني فعلا طول الوقت مشغول بيا مركز معايا مفيش مش مأثرة عيوبي ولا خطاياي على موقفه هو في الحتة دي هو بيحبني نقطة مفيش بقى ايه انا كويس انا وحش انا بصلي مش بصلي الموضوع مش كده هو بيحبني دي صفة فيه بيحب البني ادمين هكذا احب الله العالم هكذا بيعتبروها هكذا كده يعني كده يعني من غير سبب هكذا ساعات يعتبروها مقصود بيها يعني من غير سبب مش لاقي لها تفسير هكذا أحب الله العالم لدرجة حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية كل دي اكتشافات يمكن مرة حكيت لكم الآية دي قريت لها قصة جميلة حصلت من كام سنة في انجلترا ان كان في شابة عايشة في الخطية وبعدين رايحة واقفة في ال underground مستنية القطر اللي هياخدها لصاحبها وبعدين لقت في المحطة الآية دي المحطات الإنجليزي بتاعت زمان كانوا بيكتبوا فيها آيات من الإنجيل ففقت اتسمرت كده قدام يوحنا 3 16 هي ما تعرفش ربنا في جيل طالع كده ما يسمعش عن ربنا أساسا وهي جعانة قوي للحب فلقت الآية بتقول معنى مش مصدقاها ربنا بيحبنا لدرجة قدم ابنه عشاننا هكذا أحب الله حتى بذل ابنه الوحيد وبعدين هي مش فاهمة مش فاهمة ده فين الكلام ده فراحت للراجل بتاع شباك المحطة تقول له ايه الآية دي فين قال لها من الإنجيل قالت له طب انت عندك إنجيل قال لها لا طب ادخلي المكتبة في مكتبات كده في المحطات اشتري لك إنجيل فراحت اشترت إنجيل رجعته قالت له فين هنا قال لها لا معرفش معرفش ومشاها ركبت القطر اللي جه ابتدت تمشي على واحد واحد في القطر تديله الانجيل وهي كتبت الايه في ورقه تقول له فين دي عاوزه تقول لهم انا معايا اكتشاف ما حصلش انتوا عارفين ان في ربنا بيحبكم للدرجه دي فاي واحد يبص لها كده وي... مجنونه دي ولا ايه فين لما لقت راجل كبير في السن بص لها بابتسامه كده وفتح لها يوحنا 3 16 وقال لها اقري اللي بعدها واللي قبلها كمان هتنبسط فضلت تكمل بقى وهي فاتحه الانجيل على بقيه القطر مش في الورقة في الإنجيل تفرجهم على الإصحاح تقول لهم أنتوا قريتوا ده طبعا أغلب الناس ما كانوش بيعبروا نزلت في المحطة اللي فيها صاحبها وقبل بقى أول ما شافته قالت له أنت قريت ده قال لها وأنا صغير قريته قالت له لسه عايش بالمنظر ده وسابته ومشيته واتغيرت حياتها طبعا ده اكتشاف لما الواحد يكتشف ان ربنا بيحبه ربنا الكبير ده بيحبه لدرجة ابنه الوحيد يبذله طبعا ده كفيل انه يغير كل حاجة في حياة الواحد اكتشاف اخر مهم الخلاصي جدا هو اكتشاف مش بس ان ربنا ابويا وان صفاته كذا وكذا وكذا وكلها مصلحتي قادر وحكيم ومحب وضابط الكل اكتشاف انه عمل حاجة انه موقفش قدام مأساتي ساكت عمل وبيعمل وهيعمل ده اكتشاف اللي هي بقى قصة الخلاص اللي بنحكيه سيناريو المسيحية بتاعنا أنا ربنا ما خلقنيش ورماني في الدنيا كده أعيش بقى يعني لا لا ده ربنا خلقني وبعدين بيرعاني حتى وأنا اخترت الغلط وماشي في الغلط مفيش دقيقة هو بيغفل عني بالرغم ان انا مش بعمل اللي هو عاوزه يشرق شمسه على الأبرار والأشرار يمطل على الظالمين والأبرار يبقى هو أنا بكتشف ربنا اكتشاف أن ربنا خلقني وبيرعاني ده اكتشاف جميل إن كل يوم ربنا له لمسات في حياة كل واحد فينا كده يقف معاك في موقف وفي مشكلة وفي ورق وفي قضية ومشكلة مع أولادك مشكلة هو موجود وبيشتغل اكتشاف أن ربنا جه الدنيا عشان يبقى معانا ويحل مشكلتنا اكتشاف اكتشاف ان ربنا عشان يحل الاشكال دفع تمن غالي قوي وتكلف البهدله والعري والذل والموت والالم والصلب اكتشاف انه حاليا بيحضر لنا السماء دي اكتشافات كلها وكل اكتشاف من دول كل ما يكبر في عينيك كل ما تستوعبه اكتر كل ما تاخدها جري في طريق الخلاص كل ما يغير في حياتك كتير قوي هي الاكتشافات دي الواحد بيكتشفها ازاي الاكتشافات دي بيكتشفها الناس عن طريق حاجتين اساسيتين الانجيل وولاد ربنا يعني ايه معلش هو الموضوع اكتر واخد اتجاه كرازي يعني لما تقول لما تكلم واحد عمره ما سمع عن ربنا هيكتشف ان في ربنا وان ربنا ده حلو وانه ابوه وانه مشغول عليه وانه جه الدنيا وانه مات عشانه وانه بيحضر له السماء كل دي بالنسبه له اكتشافات احنا بالنسبه لنا دي معلومات نفسي تبقى اكتشافات فاهمين اقصد ايه هي معلومات نظري كلنا عارفينها لا لو خدت حجمها الطبيعي هتبقى زي اكتشاف بسمع الاذن سمعت عنك ولكن الان راتك عيناي ده الموضوع طلع كبير قوي فالاكتشاف ده مين ليه طالع من الانجيل الانجيل هو الخبر الحلو هو اللي بيكشف الحقيقة بيقول لي في ربنا وربنا هو اللي خلقك وبيحبك ووصفته وعمله فكل ما نقعد مع الإنجيل بنكتشف والاكتشافات دي هي اللي بتحطنا في سكة الخلاص أو بتتغرس المفاهيم دي بتتأسس بتلزق في القلب أكتر وكل مفهوم من دول يضيف كتير طب لو ناس ما عندهاش إنجيل الاكتشافات دي بتتقال على طريق ولاد ربنا يعني ايه ما ربنا له ولاد في كل جيل اللي انتوا منهم خدامه واولاده حياتنا ورسالتنا ان احنا نقول الاكتشافات دي للناس نعيش ونموت عشان نقول لهم تعالوا ذوقوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب في اكتشاف فايتكم في موضوع حلو في خبر جميل انتوا لسه ما عرفتهوش ولو عارف ان في ربنا لا ده انت مش عارف كل حاجه ده ربنا جه ده خبر تاني وخبر أحلى فهنا في أعمال واحد يقول ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا أدي بقى إيه مين دول اللي بيوصلوا الاكتشافات إحنا شهود لله شهود للحقيقة إحنا عايشين على الأرض عشان نقدم الخلاص للناس عن طريق يا جماعة صدقوا في ربنا ربنا أب ربنا طيب عيد وعايز التاني فكل إلى أقصى الأرض تكونون لي شهودا في رؤيا واحد يقول إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون يبقى الموضوع عبارة عن إعلانات الاكتشافات دي إعلانات يعني الله أعلن عن نفسه وعن وجوده وعن عمله وعن المستقبل بتاع البشرية الإعلان ريفيليشن يعني ربنا بيكشف سره واللي يصدق هو ده اللي بيكتشف الحقيقة في يوحنا الأولى يقول هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به الله نور ليس في ظلمة البتة إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق لكن إن سلكنا في النور كما هو في النور لنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية دي اكتشافات ربنا نور فأي حاجة غلط أي حاجة ضلمة مش تبع ربنا ولو ماشيين غلط يبقى ملناش شركة معاه مش تبعه ولو مشينا معاه هنقرب منه وهنشاركه وأي خطية ده اكتشاف تاني هو اللي هيدفع تمنها الاكتشافات دي في لغتنا احنا المسيحية دي اللي بنسميها موضوع الإيمان أي اكتشاف هو أساسا موضوع إيمان يعني إيه لو رجعنا كل اللي أنا قلته هقول لك ربنا أب تقول لي أمين ربنا حكيم أمين ربنا قادر أؤمن ربنا محب للبشر أيوة موافق ربنا جه أمين ربنا مات على الصليب أمين أمين ربنا قام وراح السماء يحضرها لينا يبقى الاكتشافات هي دي موضوع الإيمان وانتوا عارفين ان الإيمان مش مجرد كلمة أمين الإيمان عملية تنمو يعني كلنا عندنا إيمان بس قليل إيمانك أن ربنا أبوك قابل للنمو فتمتعك بالأبوة بيزيد كل ما ثقتك أن ربنا أب ليك زادت كل ما كانت حياتك مختلفة كل ما ثقتك أن ربنا بيحضر السماء كل ما رجائك زاد يبقى هنا الاكتشافات هي موضوع الإيمان والإيمان ده قابل للنمو يا رب زود إيماننا زود إيماننا يعني خليني أكتشف المعاني دي في حقيقتها أكبر من كده يطلع أي موضوع تاني تافه جنب الكلام ده لأنه ده موضوع خطير جدا إذا كان ربنا أبويا تيجي أي وزارة ولا أي حكومة ولا أي رئيس هيعمل إيه يعني تفرقش خلاص إذا كنا مشغولين قوي نكتشف الحكومة هيبقى شكلها إيه والبلد ماشية إزاي في اكتشاف أخطر وأهم ربنا ضابط الكل ربنا محب البشر فالاكتشاف ده يخليك مش فارق معاك بقى الحاجات التانية قال له يسوع إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن يبقى لو أنت قدرت تصدق هتلاقي كل حاجة بقت سهلة كل حاجة سهلة يعني إيه إن عندك أمان وسلام وسط اللخبطة أيوة إن كل حاجة ممكن تمشي ببساطة ممكن طالما قدرت تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله مش أنا قلت لك لو صدقتي هتشوفي يبقى الاكتشاف ممكن أنا ما صدقوش ممكن أقول لواحد عندي خبر حلو المسيح مات عشانك يقول لي لا صدقش الكلام ده حر أقول لواحد على فكرة أنت ليك مكان في السماء بس روح خده بالإيمان والتوبة والكنيسة يقول لي لا مش مصدق حر يبقى أنت ضيعت الاكتشاف الغالي ده مش بس دي الاكتشافات في اكتشافات تانية تهمنا دي نص الاكتشافات في اكتشافات بقى خاصة بي أنا بس دي تيجي نتيجة اكتشافات الأولى لو أنا اكتشفت أن ربنا أبويا وقادر ومحب البشر وضابط الكل وإنه جه بعد ما خلقني وبوظت الدنيا وصلح مشكلتي بالفداء وراح يحضر لي السماء وجاي تاني أنا بكتشف بقى معنى الحياة بكتشف أنا عايش ليه أنا مين و... وليه لأنه الحياة بالنسبة لأغلب البشر مش مفهوم معناها لو سألت أي واحد أنت عايش ليه ما يتوه في الإجابة تسمع إجابات عجب عشان أعمل فلوس عشان أربي العيال عشان أجوز العيال عشان أكل لقمة حلوة فلنأكل ونشرب لأننا غدا هي دي الحياة تفرق إيه عن حيوان تاني طيب لكن هنا بعد الاكتشافات دي أنا بكتشف إن حياتي ليها قيمة أو ليها معنى مثلا يقول هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك يبقى أنا عايش عشان أعرف ربنا أنت الإله الحقيقي يسوع المسيح الذي أرسلته لما المسيح يقول أنا قد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل الحياة الأفضل هي الحياة الروحية يبقى أفضل ما في حياتنا هي الحياة الروحية اللي احنا بنعيش هي العلاقة بالله إنما العلاقة بالدنيا أكل وشرب وفلوس دي أرخص ما في الدنيا ده مش معنى للحياة فأنت بتكتشف معنى للحياة وده يوصلك للخلاص ربنا يسوع بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بي يبقى أنا بكتشف حياتي من خلال المسيح بكتشف فيه معنى جميل قوي إن أنا أبقى شبهه ولو اكتشفت معنى الحياة هكتشف إيه المشكلة بالظبط إيه اللي مخلي الحياة ملهاش معنى إيه اللي مخلي الحياة مرة ومش لذيذة إن في مشكلة إيه هي المشكلة بقى المشكلة مش في الاقتصاد ولا في التعليم ولا في الإعلام ولا المشكلة في الخطية عار الشعوب الخطية البلد دي مش هتتصلح إلا بالتوبة رأيي كده يعني لأنه لو النفوس من جوه ما تصلحتش شيل زين حط عين ما تفرقش إنها في الآخر لما الناس تتصلح من جواها لما الخطية تطلع هيبقى في أمل كل حاجة تتغير عار الشعوب الخطية هي دي المشكلة حاجة اسمها الخطية اللي موجودة في كل بني آدم ودرجة سيطرتها على الناس هي اللي مشوهة كل حاجة في الحياة هي اللي مبوظة كل العلاقات هي اللي مخربة البيوت هي اللي مضيعة الشباب هي سبب مرار الناس كلها الخطية مش الفقر ومش الجهل ولا الإمكانيات لا هي الخطية لما يقول كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية للعالم وبالخطية الموت هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع يبقى دي المشكلة إن في خطية بدلها موت وهي دي مأساتنا كلنا دي مشكلتنا إن في خطية وفي موت معلمنا بولس الراجل الفيلسوف عبر عنها بشكل شخصي وقال ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت واحد بيصرخ من المشكلة اللي جواه تعبان من جسده اللي حاسس بيشده على الموت لو اكتشفت المشكلة اكتشف الحل الحل هو ايه هو المسيح بمعنى لما ربنا يسوع بيقول انا هو الطريق والحق والحياة انا الطريق للحل انا الحل يعني مش ممكن هتتغير الا بيا مش ممكن هتطلع من الخطية إلا بيا مش ممكن هتعيش حياة حقيقية أو حياة أفضل غيري غير من غيري وبالتالي أنا لقيت مشكلة ولقيت حل لسه أحد الآباء الحلوين كان عامل لنا اجتماع كهنة وقال لنا فكرة جميلة قال لنا عارفين المشاكل الزوجية بتزيد ليه عشان احنا بنحلها بطرق فلسفية سيكولوجية علمية هو احنا ما عندناش حل غير ايه غير المسيح فاحنا مش عارفين ندخل المسيح في الكابل ده وبالتالي مش هتتحل انما حل اي مشكلة في التربية في العلاقات في المسيح هو الحل ده شعارنا احنا في الحياة ملهاش حل تاني فانا هو الطريق اكتشاف بقى انه مهما حاولت تسعد نفسك بعلم او بفلوس او بمركز او او تضييع وقت فين لما بتكتشف في ناس بتقعد العمر كله مش عارفه تكتشف انه انا بضيع وقت لانه الحل سهل قوي ان انا اقرب من ربنا الاقي كل حاجه ماشيه حلو والدنيا ليها طعم والحياه جميله وفي امان وفي سلام وفي والموضوع كان ابسط مما تخيلت كلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك كانتش محتاجة المجهود الفظيع اللي كنت بتعمله عشان ترتاح من هنا بيقول أنا أنا الرب وليس غيري مخلص مش هتلاقي خلاص من أي مشكلة أو ضيقة أو خطية أو فساد أو هم غيري مخلص هنا تعم على كل شيء حتى في المشاكل مخلص من الخطايا مخلص من الموت مخلص في المرحلة دي في مصر هو برضو أنا الرب وليس غيري مخلص جزء الحفظ اللي عليكم كان اثبتوا في وأنا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيه كل اللي مطلوب مننا يا جماعة نلزق في المسيح نثبت فيه بس هو عنده الحل فأي مشكلة هي كلها مطلوب ثبات في ربنا اكتشاف الرسالة إذا اكتشفت معنى للحياة واكتشفت إيه المشكلة وبالتالي اكتشفت الحل هتكتشف إن ليك لزوم ليك رسالة ده كل ده في طريق الخلاص خلي بالكم اللي لغاية دلوقتي مش عارف رسالته في الحياة يبقى لسه بره الخط يبقى في حاجة ناقصة لأنه أنت ليك رسالة من وجودك ربنا مش بعتك صدفة في الدنيا كل البشر موجودين كده بعشوائية لأن هم ما اكتشفوش لزومهم ما اكتشفوش رسالتهم لأن ما اكتشفوش ربنا وأبوته وعمله ولا معنى للحياة ولا المشكلة ولا الحل فتقول له ايه رسالتك يتوه منك مش شايف ميشن حقيقية انما كلم بولس الرسول ايه رسالتك ولا بطرس ولا يوحنا واضحه جدا انا رسالتي رسالته ايه رسالته رسالته جه عشان خلاص الناس انا رسالتي خلاص الناس فهنا الواحد بيكتشف رسالته كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم يبقى نفس موقف المسيح من الناس هو موقفنا احنا كمان من الناس ربنا جه بيتعامل مع الكل عاوزهم ياخدهم السماء واحنا بنتعامل مع الكل عاوزين كل الناس تروح السماء ده موقفنا من الناس دي رسالتنا بقى نصلي لهم نحبهم نستحملهم نخدمهم المهم مهمومين ومشغولين انه نوصلهم دي الرسالة اللي احنا عايشين ليها يبقى انت ماشي صح ده طريق الخلاص تكتشف انك انت نور جواك نور حواليك ضلمة كتير قوي بس انت جواك نور لان روح ربنا منور ما ينفعش تحط نورك تحت مكيال ولا تحت اي حاجة ما تعيش زي عيشة البني ادمين العاديين اللي ما فهمش نور اكتشف انك ليك رسالة ولازم تمارسها في آية تانية يقول بولس الرسول نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها أنت مخلوق ليك جوب ديسكريبشن ليك وظيفة محددة في الدنيا دي أعمال سبق ربنا أعدها لك مخصوص بس أنت متعطل قوي متأخر عن استلام الوظيفة سبعين سنة لكن لسه مجرد تحط رجلك فيها بس تبقى انت كده مشيت صح سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها فربنا حاطط لك رسالة انك انت تحب اللي حواليك وتوصلهم لربنا حتى مش لازم وعظ اكتشاف القيمة لو انت مشيت في التسلسل ده كله ابويا ربنا بيحبني قادر على كل حاجة حكيم جه الدنيا مات عشاني بيحضر لي السماء ده انا شخصية مهمة النتيجة ايه ده انا مهم قوي اي واحد فينا اهم من اي شخص ليه لان قيمته ما بقتش متاخده من ال title بتاعه ده كلام فارغ قيمته بقت انه غالي قوي في عينين ربنا وربنا ده اللي خلق الدنيا دي كلها فمن هنا بتيجي القيمه فلو الناس ما احترمونيش مش هتفرق معايا لو ما مدحونيش مش فارق كتير لو ما قدرونيش تفرقش انا كفايه ان انا عند ربنا كبير لما يقول بولس مثلا اما تعلمون انكم هياكل الله انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم دي مش عايزين انتوا ناسين دي القيمه بقى القيمه انك انت نفسك هيكل الله يعني ربنا ساكن فيك دي قيمه كبيره قوي لما يقول يوحنا الان نحن اولاد الله دي القيمه ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا أظهر سنكون مثله لأننا سنراه كما هو يعني دلوقتي احنا أولاده وبكرة هنبقى شبهه تمام يبقى القيمة أنه احنا أولاده لما يقول بولس نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا يعني تبقى واحد غلبان جدا وعند ربنا مركز سفير ومش سفير أمريكا ولا سفير بريطانيا لا ده سفير ربنا سفير عن ربنا دي قيمة كبيرة أوي كل واحد فيكم سفير يبقى الواحد بيكتشف قيمته وكل ده في سكة في رحلة خلاص طبعا اكتشاف القيمة ضمنيا بيبقى معاه اكتشاف الهدف ودي آخر حاجة كل الأفكار متشابكة معلش عشان أوصل للخلاص يبقى لازم في هدف واضح جدا شاغلني طول الوقت واكتشفته خلاص بقيت عايش عشانه الهدف بتاعنا ان احنا ايه نوصل للي ربنا اداهولنا يعني هو ربنا ادانا السماء ادانا الخلاص وانا لازم امد ايدي واخده ادي الهدف اللي انا عايش له عشان كده ربنا يسوع هتلاقوه في الموعظة على الجبل يقول اطلبوا اولا ملكوت الله وبره ما تشغلوش بحاجة تانية تفكروش في حاجة تانية أي حاجة تانية هجيبها لكم من غير طلب من غير تركيز لوحدها تزاد ركز في دي بس انك توصل يبقى هنا اكتشاف الهدف ما ينفعش ان انا اعيش اي يوم لاي هدف غير كده ان الملكوت يبقى فيا او البر فيا ملكوت الله داخلكم يعني من دلوقتي المسيح جوايا او انا عايش زي جو السماء لما الاباء الكبار ابراهيم واسحاق ويعقوب من خلال الروحانيه اللي عاشوا فيها ادركوا انه الهدف مش انه يبقى اولادهم زي رمل البحر ولا نجوم السماء ده فعال ماشي دي برضو تزاد لنا انما كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله ابتدت عينيهم تطلع للسما خلاص عرفوا ان في حاجة احلى من كده مع ان الصورة ما كانتش واضحة زي دلوقتي كانوا يشتهوا يشوفوا التعليم اللي احنا بنشوفها دلوقتي بولس يقول اسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع في غرض قدامي وأسعى نحو الغرض يعني بجري حول نحو الهدف أسعى نحو الغرض الترجمة بتاعتها أجري نحو الهدف لأجل جائزة جعالة اللي هي الجائزة جعالة ده العربي اللبناني القديم جائزة دعوة الله يعني ربنا دعيني قال لي تعالى خد الكاس ده اللي هو الأبدية اللي هو الملكوت العليا في المسيح يسوع يبقى احنا بنجري في السكة دي ارجع واقول يا جماعة الاكتشافات دي ريلاتيف بدليل انه مش كلنا بنجري في ناس بتتمشى وفي ناس واقفة تتفرج وفي ناس مدية ظهرها للموضوع لكن لما بكتشف هجري وكل ما اكتشفت الصورة أوضح هجري أسرع وارجع أقول تاني مجرد اكتشف ان ربنا أبويا هتفرق كتير اكتشف انه قادر وحكيم ومحب البشر وضابط الكل تفرق كتير اكتشف انه جه ومات وقام وبراح السماء وضب اكتشف انه جاي وقرب يجي اكتشفت ان حياتي ليها معنى اكتشفت ان في مشكلة لكن ليها حل والحل مش بعيد اكتشفت ان انا ليا رسالة وبالتالي في هدف انا عايش ليه اروح واخد الناس معايا لالهنا كل مجد وكرامه لا بدم